كلنا عاوزين شقة وتكون استلام فوري وكمان مضمونة انتهت فرصة العمر واحصل على شقة من زايد للمقاولات والتسليم العقاري المصداقية ووضوح الرؤية هي أساس التعامل روعة التصميم دقة في الأساس فريق عمل متكامل يعمل من أجلك خبرة 35 عاما في المقاولات والبناء والتشييد شركة زايد شركة مساهمة مصرية تعلن زايد عن تخصيص وحدات سكنية فاخرة قانون جديد للعرسان والأسر محدودة الدخل ولمحبي القانون القديم يوجد لدينا وحدتين في العجمي 6 اكتوبر موقع متميز برج ايزيس العجمي البطاش شهر العسل ارقى تصميم عقاري سكن صحي ومصيف رائع مساحات تبدا من 100 متر يتميز بقربه من شاطئ عجمستة استخدام مواد حديثه في البناء للحفاظ من عوامل الجو استلام فوري برج شهر العسل مساحات تبدا من 130 متر وحدات سكنيه متميزه برج الزايد واحد 135 متر وتنتهي ب 140 متر للسكن العائلي home family برج الزايد 2 العجمي البطاش الرئيسي مساحات تبدأ من 140 إلى 150 متر تصميم كلاسيكي حديث مدخل فاخر جدا مداخل رخام مصعد ألماني انتركم ودش مركزي أمن وحراسة وصيانة طوال ال 24 ساعة برج الرحاب 115 متر ثلاث غرف وريسبشن كبير برج نجمة البطاش 125 متر شارع البرنسيسة برج الهدى البطاش شارع الحنفية 120 متر ثلاث غرف و reception واسع برج النور البطاش شارع السويليوي مساحات مختلفة لتتناسب مع جميع المستويات برج بورتو عجمي البطاش بجوار زهران Market مساحات تبتدئ من 80 متر إلى 130 متر ثلاث شقق في الدور الأسعار مفاجأة وتسهيلات في السداد أقساط مريحة جدا معنا اسكن وانت مطمن جميع أعمالنا تتميز برخصة بناء وأرض مسجلة شهر عقاري يعني ليك عداد مياه وعداد كهرباء يوجد لدينا فيلات على البحر مباشرة فيلات للسكن الفاخر أسعار مختلفة تناسب جميع المستويات بيانكي شهر العسل زهراء العجمي كما يوجد لدينا وحدات مصيفية بأسعار تناسب جميع الطبقات يوجد لدينا فريق عمل كامل للتشطيبات بجميع مستوياتها وعلى حسب رغبتك ده شغل بالفعل مش كلام ولا شغل اعلانات عاين قدر قيمة العمل بنفسك على الطبيعة مع زايد امتلك استمتع وانت مطمن زايد للمقاولات والتسويق العقاري شركة مساهمة مصرية مصداقية ووضوح الرؤية للحجز والاستعلام اتصل الآن على 01000 36 12 88 او على 0 122 43 66 299 او زرنا بالقلعة الرئيسي العجمي البطاش شهر العسل مدير التسويق مهندس محمد زايد مع زايد حياتك كلها في العادي حياتك كلها في العادي ودلوقتي جماعتكم معكم راديو حرب. كمان في الحب هنتكلم كل المعانين مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو مصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا والصدفة مش معقد هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيك حاسة بكل دمعة نزلت من عينيك حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل سبت من 12 ل 2 وكلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام بيفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
Thank you.
صباح الفل على كل مستمعينا راديو بلدنا اللي بيسمعونا وموجودين ومنورنا النهارده دلوقتي جامعتكم مع برنامجكم كلام في الحب معاكم على الهوا شاهين ده انور لمده ساعتين حلقه جديده مشاركه جديده اراء مختلفه موضوع مهم جدا جدا جدا انتم اللي طلبتوه واخترتوه بنفسكم بحبك كلمه قلتها لك كتير وانت بتقابلها بالسكوت بحبك عبرت عنها بتصرفات وتعبيرات كتير وسكوتك بيخليني اموت بحبك يا ريت تحسها وتعاملها بكل تقدير قبل ما العمر يفوت بحبك قلتها ومن نظرة عينك وقساوتها عرفتها عرفت معنى السكوت بحبك كلمة قالها لي حد تاني غيرك واخدت انا موقف السكوت بحبك رديت عليها وقلت احاول اكون للقب اللي قالها لي بدل ما هموت من قلب قاسي حبيته وهو عمره ما حبني ولا عرف معنى كلمة بحبك حبيت حد وهو ما حبكش ولقيت حد تاني بيحبك وانت ما بتحبوش وقت عمرك في المشكلة دي عمرك فكرت تروح لمين فيهم اللي بيحبك ولا اللي انت بتحبه خليكم معانا النهارده في حلقتنا في كلام في الحب وهنتكلم مع بعض ونحاول نشوف كل الاراء ونحاول نشوف آه، حل المشكله دي النهارده هنتكلم على انك تاخد اللي بيحبك ولا تاخد اللي انت بتحبه منتظره مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com سلاش اس ام اس بلدنا B L D N double A يقولون الحب اروع من اي شيء في الوجود لا تضيعه بعنادك حلقتنا النهارده موضوعها قاسي جدا وفي تناقض حلقتنا بتتكلم عن مقولة خد اللي بيحبك كتير قوي بنحب ونتفاجئ ان رد فعل اللي بنحبه بارد جدا مش مهتم باحساسنا ولا حبنا ليه وبيتعامل معانا بأسوأ ورغم القسوة وعدم الاهتمام بتلاقينا بنحبه برضه بس تفتكروا هل الافضل ان احنا نتمسك بحبيبنا وهو مش بيحبنا ولا نرتبط بشخص تاني بيحبنا حتى لو كنا مش بنحبه هنتكلم مع بعض النهارده وهنعرف كل الاراء وهنتكلم النهارده والحلقه تبقى مفتوحه جدا خد اللي بيحبك وما تاخديش اللي بتحبيه هستنى مشاركتكم على ال fan page group بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا او مسجاتكم على www.بلدنا.com سلاش اس ام اس بلدنا B L D N double A هنطلع نسمع مفيش مانع شيرين ونرجع ندخل في اساس موضوع تابعونا
مرة تضحك وتملى عينيك تفاؤل ده انت لو ثانية تفكر هتلقى تروح من عليك محامي وماله اضحك ده انت انسان على رأي جدك وجدي زمان لما كانوا بيقولوا اضحك محدش واخد منها حاجة افرح تكسب كل حاجة اضحك وانسى بيهم حبة هم اعتبرهم خمرتك اللي بتنسيك الغم اضحك بقى يا عم واقطع بضحكك شوية دنامل ما هم دول اللي مسودين عيشتك دلوقتي اخلص منهم قبل ما يغلبوا فرحك اضحك واضحك واضحك وابتسم ده انت انسان تابعونا كل يوم اتنين من عشرة ل 11 مساء مع مي طارق عيش معاها فرحك غير الفقرة وكمان هتنسى همك في برنامج ابتسم ده انت انسان حصريا على راديو بلدنا كمان في الحب هنتكلم كل المعانين مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها ست حبيبتك صدقني لو مصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقد هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيك حاسة بكل دمعة نزلت من عينيك حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكله صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل سبت من 12 ل 2 وكلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا
رجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا وبنتكلم النهارده عن حلقه مهمه جدا هي خد اللي بيحبك يقولون لا تعطي حبك الا لمن يقدره ايه قيمه الحب لو اللي احنا بنحبه ده مش بيحبنا هنشوف اخبار الناس وهنشوف اخبار الول وهنرجع نشوف الاخبار معانا اللي منورنا النهارده هي توتة توتة بتقول ان شاء الله الحلقة تكون جامدة وانا مستنية اسمعك بقالي كتير ربنا يخليك يا جميلة وان شاء الله باذن الله الحلقة تعجبكم وهي الحلقة اصلا من اختياركم بشكركم طبعا على اختياركم لولا بتقول انا شفته بجد اعلان رائع على اعلان شركة زايد يا رب يكون عجبكم يا رب ويكون مش اول اعلان ولا اخر اعلان لينا ان شاء الله توته كمان بتقول اعلان حلو وربنا يخليك يا توته آه، محمد زياد بيقول ان شاء الله لا تكون حلقه مولعه ربنا يخليك يا محمد اسماء بتقول آه، شاركونا يا رب في البوست فوق ايوه يا جماعه يا اسماء دلوقتي نزلت بوست لولا بتقول منوره يا شاهي وان شاء الله الحلقه تكون جامده ربنا يخليك يا قمر طب بتقول ممكن عشان مفيش حب صادق او ممكن علشان بقينا في زمن ماتت فيه المشاعر وانعدمت فيه الاحساس والمشاعر علشان كده بنقول خد اللي بيحبك ومش تاخدي اللي بتحبيه لانه هيجرحك جميل والله حلو قوي فعلا ممكن يكون بنسبه آه، انا من وجهه نظر بنسبه 85% مفيش حب صادق الايام دي كله بقى تزييف يعني من الاخر وممكن عشان يكون فعلا بقينا في زمن فيه المشاعر وانعدمت فيه الاحساس ده, ده بالفعل ده موجود وانا يعني عندي يقين آه، شديد جدا ان فعلا الزمن دوت ماتت فيه كل حاجه ماتت فيه الطيبه وال- والحق وكل حاجه يعني عشان كده بنقول خد اللي بيحبك ومش تاخدي اللي بتحبيه لانه هيجرحك بشكرك كتير جدا يا توتا ولسه مستنيه مشاركتكم وتفاعلكم معايا في الحلقه محمد زياب مذعنف top hits بيقول لو انت هتاخد اللي بيحبك هيعرف ازاي يعمل اي حاجه علشان يخليك تحبه لكن اللي انت بتحبه هو عارف انك بتحبه فبالتالي مش هيتعب نفسه في اي حاجه جديده جميل والله وكلام في الجون يعني توتا بتقول صح جما- كلامك آه، يا محمد اللي بتحبه واثق انك بتحبه بيحس انك ضعيف قصاده بالتالي مش هيعمل علشانك حاجه مش في كل الاحوال برضه يعني طيب دلوقتي انا قلت يقولون لا تعطي حبك الا لمن يقدره ما ينفعش ان انت تدي حبك لحد ما بيقدرش اصلا ايه قيمه الحب لو اللي احنا بنحبه ده مش بيحبنا هل هينفع اننا نتمسك بيه وممكن نطارده كمان واحنا عارفين ان هو ما بيحبناش طب لو في واحد بيحبك وانت مش بتحبه في برضه واحد تاني انت بتحبيه وهو مش بيحبك لكن متقدم لك عشان يتجوزك جواز تقليدي زي ما بيقولوا جواز صالونات هتوافقي على مين فيهم تفتكري اي واحد فيهم اللي هتكوني سعيدة معاه ده رأيي واحدة من الفتيات اللي طرحنا عليها السؤال ده قالت لنا هاخد واحد مش بيبادلني نفس الشعور مش هنعرف نعيش مع بعض وحتى لو خدت اللي بيحبني وانا مش بحبه مش هقدر اسعده زي ما هو بيحبني وبيحاول بكل الطرق انه يساعدني وفي الحالة دي هيحصل حاجتين اما اني هحبه ودي حاجة ضعيفة والحاجة التانية ممكن هو يبطل يحبني علشان مفيش تبادل لنفس الشعور ده اللي المفروض نكون احنا بنفكر فيه يعني العكس الصحيح لو انا خدت اللي بحبه ممكن هو ما يكونش بيحبني وفي نفس الوقت ال- الشعور المتبادل هيبقى هيبقى غريب مش هقدر اسعده وهو كمان هيحس ان انا بارده فما فخلاص بقى هي- هيوقف الحب بتاعه مش هيقدر ان هو يعمله تاني يعني مش هي- مش هيقدر ان هو يقول لي اي كلمه حلوه انا مش بديله ريق حلو فبالتالي هو هيديني ايه صعب قوي ان انت تدي ال- للشخص اللي قدامك اللي انت بتحبه كل حاجه وفي و- ومنتظر منه اي كلمه حتى وانت مش قادر اصلا تقولها له طيب. كل اللي انا عايزه اقوله ان ان راي واحد من الشباب كمان على كلامنا لما طرحنا عليه السؤال يعني ده كان راي البنت بالنسبه لراي الولد في البدايه لكي تنجح علاقه الطرفين يجب على الاثنين ان يتبادلوا الشعور بالحب لازم يكون في شعور متبادل ما بينهم هي بتحبه وهو كمان بيحبها لكن لو في حد منهم مش بيحب التاني يبقى هنا لازم نقف نشوف ايه اللي ممكن يحصل بيقول انا واحد من الشباب في مس- مسألة الاختيار في الارتباط اختار اللي تحبني انا بغض النظر عن الفتاة اللي انا بحبها ولا تبادلني نفس الشعور لان الفتاة هي اللي تقدر على اسعاد زوجها وهي اللي تخلي زوجها هو ازاي يشتاق ليها ويحبها أما إذا اختار الشاب الفتاة اللي بيحبها ولكن هي لا تبادله نفس الشعور فنجد إن هذا الشاب يحاول إسعادها بشتى الطرق ولكن بدون جدوى من السهل جدا بل ومن المؤكد أن تنشأ خلافات عميقة بينهم ده بالنسبة لرأي البنت وده بالنسبة لرأي الولد البنت قالت ان انا هاخد اللي مش بيبادلني نفس الشعور عشان انا مثلا مش هقدر يعني انا مش هقدر اسعد اللي بيحبني مش هقدر اسعد اللي ما بيحبنيش ودلوقتي ال- الشاب قال لا انا هاخد اللي هي بتحبني ومش اللي انا بحبها لان هي الوحيده اللي هتكون قادره وازاي تعرف ان هي آه، تسعدني يعني بس بدل من ال- العلاقات ال- ال- الخلافات الكتيرة كمان اللي ممكن آه، تتقدم لنا ايه رأيكم في الكلام دوت مي- يعني انت كشاب بتاخد البنت اللي بتحبك ولا اللي انت بتحبها وانت كبنت برضو تاخدي اللي بيحبك ولا اللي انت بتحبيه عايزه اعرف رايكم في مقوله خد اللي بيحبك وكمان حد منكم وقع في الحيره دي ولو حصل يعني ازاي خرج منها وازاي عرف يختار انا هستنى مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا او على www.baladna.com slash SMS لا بتقول يمكن برضو بس آه، لو اللي انت بتحبه بيحبك بجد اكيد هيكون حريص ان الحب يكون متجدد دايما بينكم اكيد لازم يكون الحب دايما متجدد بينكم في ناس كده وفي ناس خلاص حبوا بعض فكل واحد عارف محدش هيحاول يعمل حاجة جديدة في ناس بيحبوا بعض وبيحاولوا دايما مهما طالت السنين انهم يجددوا الحب كل واحد دايما بيكون بيحاول يسعد اللي معاه باي شكل ده فعلا والله بجد يا لولا لو انتوا الاتنين بتحبوا بعض الموضوع هيفرق كتير جدا وفي نفس الوقت هتدوروا ازاي هتعرفوا تساعدوا بعض ايه النقط الب... يعني زي ما احنا قلنا قبل كده في تقييم بنقعد نقيم بعض ونشوف م- مش بنقارن انا عملت له وعملت له وعملت له وعملت له وهو ما عمليش لا بنقارن وبنقيم بعض ونشوف لو في حاجه فعلا انا مضايقاني او ايا كان انا بقول لا ده أنا- يعني مش بقول له بقى انا بعمل معاك وانت ما بتعملش معايا لا كله بالعقل وكله بالسياسه وطبعا زي ما قالت لولا يمكن برضو لو اللي انت بتحبيه بيحبك بجد اكيد هيكون حريص على ان الحب دوت يكون متجدد ده اكيد ولازم يكون في تجديد باستمرار عشان الحب دوت ما يموتش محمد زياد بيقول كلام الجميل يا لولا بس الحب الصادق بقى نادر دلوقتي بنسبة 85% فعلا يا محمد ال- الحب بقى نادر طبعا جات لنا SMS من تامر تامر بيقول مساء الخير عليك يا شاهندة والحلقة موضوعها جميل جدا وانا اخترت الموضوع دوت منور يا تامر ويلا شاركنا في الموضوع قول لنا ايه رأيك ووجهة نظرك آه، كشاب ايه رأيك تاخد اللي بيحبك ولا اللي انت بتحبه توتا بتقول بس اظن مفيش دلوقتي كده مفيش الحب الحقيقي لان مفيش صدق ولا اخلاص برضو بنسبة 85% الدنيا كلها بقت بتقطع في بعضها وبقى يعني حتى الاخ مع اخوه محمد زياد بيقول نسمع بقى اغنية الجاني بعد يومين نمشي مع الكلام دوت هو اسماء مختارة اغاني معينة الاعداد وبعدها على طول الميكسر يشتغل ان شاء الله يا زياد لولا بتقول الله اعلم يا توته بس اكيد فيه بس نادر ولو حصل آه، وحد لقاه يبقى بلاش يفرط فيه بالظبط كده لازم تمسك فيه بايدك واسنانك ما ينفعش تفرط فيه لانك عمرك ما هتلاقيه صعب انك تلاقيه تاني هستنى مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا او على www.baladna.com slash SMS هنطلع نسمع اقول لك بحبك اصول ونكمل موضوعنا والناس تصحى معانا
Thank
Order your copy of SAM at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يصلح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا
يقولون من يحب يفعل أي شيء من أجل الحفاظ على الحب رجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا وبنتكلم عن خد اللي يحبك منتظرة مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا في فيسبوك dot com slash network بلدنا أو على www.baladna.com slash SMS بلدنا B L D N double A شوف الاخبار ن- ردت على على السؤال ولا لا معايا مشاركه من عمرو عمرو المغني عمرو المغني بيقول هو في حب بس المشكله ان مفيش قلوب تتحب طب كويس برضو رأيي محمد دياب بيقول ساعات الواحد آه، بيرغم انه آه، يسيب الحب رغم انه بيسيب الحب آه، اللي في حياته علشان الحياة الواقعية ممكن تختلف عن ال- اللي هم راسمينه في حياتهم ساعات الواحد بيترغم انه يسيب الحب اللي في حياته علشان الحياة الواقعية ممكن تختلف عن الحياة اللي هم راسمين هو احيانا الحاجات كلها اللي احنا بنبقى راسمينها ما بتتحققش يا محمد مش كلهم يعني بيتحققوا لولا بتقول ليه التشاؤم ده آه، ايد ايد فيه بس مش بسهولة ايد فيه بس مش مش مش بسهولة تلاقيه عشان كده قلنا اللي يلاقي حب بجد يحاول يتمسك بيه ده ده يمسكه ما, ي- ما يحاولش يعني مهما عمل عمل مغني يبقى كده يا محمد بيكون نصيب بالظبط كده طبعا آه توتا بتقول العيب مش في القلوب العيب فينا احنا كبشر والله مختلفين تماما عن بعض وما بقاش فيه صدق زي ما احنا قلنا عمرو بيقول طب يا توتا ما هي القلوب دي فينا مش في حد تاني آه، دودو بتقول مساء الخير مساء الفل عليكي قمر يلا شاركينا آه، دياب بيقول الناس دلوقتي شايفه ان الحب استغلال وسيطره وفرض راي مش اكتر آه، للاسف ده بنسبه كبيره جدا فعلا موجوده وهو بقى بقى نسبه استغلال دي كتيره جدا والسيطره دي اكتر بكتير لولا بتقول اكيد ده بيكون نصيب وساعات البعد بيكون حاجه ضروريه بس يكون من غير جرح اهم حاجه ان احنا نخرج باحترام زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت في البعد في الحب ان احنا لازم لما نخرج نكون آه، خارجين باحترام عشان نحترم بعض ونحاول ان احنا م- يعني لو شفنا بعض في يوم من الايام بعد كده يكون في بينا احترام نفتكر لبعض حاجه كويسه توتا بتقول لو انت شايفه الحب دلوقتي هتلاقيه مجرد تسليه وقت لعب بمشاعر الاخرين استغلال وسيطره و فبالتالي آه، فقلوبنا آه، مش ليها دخل قلوبنا ضعيفه جدا ان هي آه، تفكر او تعمل كده بتقول لو انت شايفه الحب دلوقتي هتلاقيه مجرد تسليه ووقت لعب بمشاعر ما انا بقول ان في حب حقيقي وفي حب مش حقيقي فالحب الحقيقي طبعا استحاله بيكون خالي من اي آه، لعب بمشاعر او آه، لعب بتسليه فطبعا آه، بالتالي ما بقاش فيه استغلال او سيطره وده بيبقى بالنسبه لنا لولا بتقول بس ده مش بيبقى حب على فكره يا محمد ده بيكون حب تملك بالظبط وسيطره وفرض راي طبعا فبالتالي آه، ما بي- ما بيعيش ما, بي ما بيكملش دايما بيبقى فيه آه، مناغشات ومناقشات كتيره وطبعا الواحد بيتخانق فبيضطر ان هو ينفصل دودو بتقول الحب يستأذن المرأة في أن يدخل قلبها وأما الرجل فإنه يقتحم قلبه دون استئذان وهذه هي مصيبتنا طبعا ان الست دايما هي آه، ب- بتصبر وهي اللي دايما بيدخل عليها على طول الحب فبالتالي زي ما تقول مثلا بتحتاج لكلمة حلوة أو, ح- أو كلمة كويسة فبالتالي آه، ما بتقدرش ان هي آه، يعني زي ما بيقولوا كده ايه بيدخل من غير استئذان خلاص بتقرر لولا بتقول يبقى هما اللي خلوه يوصل لحب التملك ومش عرفوا يحافظوا على الحب دوت ما هو لو في زي الرأي والرأي الآخر ده من البداية لكن لو هي مثلا خلته من الأول مثلا من البداية ان هو يتحكم فيها أو هو كمان أو هي كمان تتحكم فيه فده بالظبط بيبقى زي سيطرة وفي الآخر ما بي- ما بيحصلش نصيب مع بعض لأن كل واحد آه، بيبقى متحكم برأيه لكن لو في عقل وتفاهم ما بين الطرفين طبعا بيكون أفضل بكتير وبيوصلوا الحل المهم في الآخر آه، بيكون كويس جدا وبيقدروا من خلاله يقدروا ان هم يتفاهموا ويتناقشوا دودو بتقول الحب وتاريخ المرأة وليس وليس إلا حادثا عابرا في حياة الرجل ده من وجهة نظرك يا دودو أما بالنسبة لوجهة نظر الشباب هيخشوا يردوا عكس كده خالص توتا بتقول مش مصيبة في ناس بتقدر تحكم مشاعرها وتحكم بعقلها قبل قلبها وده ضروري جدا ان احنا لازم نعمله بجد يا توتا لازم نحكم بعقلنا قبل قلبنا لازم يكون في عقل ولازم يكون في تفكير ولازم يكون في قرارات صائبة بتطلع في الوقت المناسب ما ينفعش ان هي تكون غير كده بدون سيطرة وبدون اي حاجة آه، معايا دودو دودو بتقول الحب زهرة ناد- نادرة لا يفوح أريجاها إلا إذا تساقط عليها قطو- قطرات الد- الدموع عمرو بيقول إذا أحببت شيئا اتركه فإن عاد إليك فهو ملكك لك فحافظ عليه وامسك فيه وما ما تسيبوش أبدا يفرط منك دودو بتقول الحب هو الدموع أن تبكي يعني إنك تحب أكيد طبعا جات لنا مسج آه، من مجهول مش آه، راضي يقول اسمه بتقول آه، انا محتاجة اعرف رأيك عشان اللي الشخص عشان الشخص اللي انا بكلمه آه، هو بيسمعنا دلوقتي عشان كده آه، انا م- مش لازم اقول انا مين احنا كنا بنحب بعض سنتين ومرينا بظروف كتيرة صعبة مع بعض استحملنا انا وهو كنا بنضحي كتير عشان كل واحد فينا يسعد التاني جميل بس الدنيا والظروف وقفوا ضدنا ومفيش نصيب الحمد لله بس هو بدأ يتعامل بمنتهى القسوة والتجريح ويحاول يشوه صورته قدامي كتير بدأ يقول حاجات غلط عني عشان يخليني أشك في نفسي بس ليه يعمل كده حتى لو مفيش نصيب بالرغم البعد لحد دلوقتي بعامله بمنتهى الاحترام بسأل عنه عشان بقي على حبه مع انه جرحني بس صعب اني اجرحه والله عاتبته عمري ما عاتبته ابدا ولا هعاتبه ولسه بحاول ارضيه بكل الطرق تفتكري يا شاهي ليه التصرف ده وزي ما انتي بتقولي في الحلقة مين ياخد مين انا دايما بحاول اجدد حبي ليه عشان دايما يكون راضي عني والحمد لله دايما كان بيقول اني عوضته عن حاجات كتيرة بس تفتكري ان معاملته كده ليا ظلم ليا اكيد طبعا ظلم ليكي بس ما نعرفش الظروف آه، فين يا لولا ممكن يكون هو فعلا الظروف قاسيه جدا بالنسبه له وحاسس ان خلاص يعني مش عايز اظلمك معاه آه، محتاجك تشوفي افضل منه او سايب لك النصيب ربنا يمكن يرزقك بحد اكتر منه وممكن يكون هو من جواه انا ما ما دخلتش جواه عشان اقدر احكم عليه هل بيعمل دوت عشان هو فعلا بيحبك ولا هل هو بيعمل دوت عشان يبعد وخلاص مش اكتر لكن حته ان هو بيحاول آه، ان هو مثلا آه، يعني يشوه صورته قدامك فاكيد انت عارفاه كويس قوي واكيد انت بتقولي عشرتيه بقالك سنتين وتعرفيه ومريتوا بظروف مع بعض واستحملتوا مع بعض فاكيد انت عارفاه اكتر من اي حد تاني هو اكيد من جواه عارف ان انت عارفاه فبالتالي بيعمل كل دوت من ورا قلبه آه انت بتقولي زي ما بتقولي في الحلقه مين اللي ياخد مين انا من رايي طالما صبرتي معاه سنتين كملي معاه استحملي معلش يعني طالما انت باقي على حبه زي ما بتقولي وهو جرحك معلش بكره يعتذر وان شاء الله لو ليكي نصيب فيه اعلمي يعني ان لو ليكي نصيب فيه لو ربنا رايدهولك و- وانتوا الاتنين مكتوبين لبعض فان شاء الله باذن الله هتكونوا لبعض بشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا معنا مشاركة من دودو دودو بتقول الحب جحيم يطاق والحياة بدون حب نعيم لا يطاق محمد دياب بيقول لو الحب حادث عابر في حياة الرجل ما كانش معظم المؤلفين القصص الحب الرائعة والأغاني الجميلة للحب رجالة اه والله على رأيك يا محمد دودو بتقول الحب تجربة حية لا يعانيها إلا من يعيشها أكيد آه خالد خالد بيقول تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك فكن أقوى من الدنيا وظروفها ومهما حدث لك لا تبكي ولكن ابتسم ابتسم ودع الدنيا تبكي من جبروت ابتسامتك الله جامدة جدا على فكرة ابتسم ودع الدنيا تبكي من جبروت ابتسامتك وربنا ينصر الحق نرجع نكمل كلامنا تاني خد اللي بيحبك وما تاخدش اللي انت بتحبه ده مثل قديم جدا جدا جدا الغريب في الامر اننا ما بنقتنعش بيه الا بعد ما ننجرح مره واتنين ونقول ازاي ياخد انسان لمجرد ان هو اللي بيحبني ما انا كمان لازم احبه طب هحكي لكم قصه بنت غريبه جدا زمان من 11 سنة كانت لسه بنت بنوتة صغيرة مش فاهمة عن الحب شيء ولا كانت تعرف الكلمة دي أصلا لحد لما جه ولد صغير أكبر منها يا دوب سنتين قال لها أنا بحبك ساعتها هي فرحت مش عشان فاهمة الحب لا ده بس عشان بتسمع الكلمة دي في الأفلام المهم عاشت شوية في وهم الحب ده لحد ما طبيعي في سن زي زي ده مش ممكن حاجة تدوم وكل واحد انشغل في حياته ونسيت لكن هو منساش هي عاشت حياتها وبدأت تدور على الحب اللي بتشوفه في الأفلام وكان كل لما تيجي سيرته تقول لا مش ده الحب اللي أنا عاوزاه الحب اللي بنشوفه في الأفلام حاجة تانية خالص مرت السنين وهي في متاهة بحث بحثها عن الحب بتبحث عن الحب اللي في خيالها لحد ما حبت بجد عاشت الحب اللي كانت مستنياه في خيالها وبكت اتعذبت ضحت قالت بعد الحب ده انا ممكن اموت والولد اللي كان بيقول لها بحبك زمان نسيته بل بالعكس هي جرحته قالت له انت مش حلمي انا حبيت واحد تاني غيرك انا مش عاوزاك ما تبعدنيش عن حبي لقيته بيقول لها انا مستنيكي قالت ايه الانسان ده ايه الانسان ده معقول اقول له انا مش عاوزاك وعلى علاقه بواحد تاني ومازال بيتمناني هو ما عندوش كرامه نزل من نظرها وقتها وقالت مش ممكن اكون مع واحد زي ده انشغلت بحبها وبكت لحبيبها قالت له محتاجالك قال لها مش هقدر قالت له استناك لاخر العمر قال لها شوفي مستقبلك انا ما منفعكيش كسرها اللي بتحبه باعها فاول محطة وفي وسط كسرتها لقت ايد بتتمدلها وبكل بساطة كان الانسان اللي قال لها بحبك زمان وفي وسط حيرتها واستغرابها قالت له انت ازاي قابل كده ازاي قادر تسامحني قال لها وبكل بساطة لاني بحبك بحبك بجد وعاوز اعيش معاك مش ممكن اتخلى عنك لمجرد انك ضعفتي واللي كانت فاكراه حبيبها من وجهة نظرها ما لقيتهوش والحب وكلام الحب والعذاب والاهات ما لقيتهاش لقيت ان الحب الحقيقي مش كلام لا ده تصرفات بجد وانك لما تاخد انسان بيحبك هيستحملك ويستحمل اخطائك انك اللي انت بتحبه هيبيعك في اول ضغطة مهما اقول مش هوصف ازاي الانسان ده استحملها واستحمل غرورها واخطائها 11 سنة مستنيها 11 سنة مملش ولو للحظة طب هتجرب وتروح وتيجي وتبيعه وفي النهاية هو كان أول واحد مديلها إيده هو ده الحب الحقيقي ايه رأيكم في الحكاية دي وهل ممكن فعلا الإنسان يستنى اللي بيحبها العمر كله ايه هو الأفضل تاخد اللي بيحبك ولا اللي انت بتحبه نشوف الأخبار مع الناس ايه لولا تقول اكيد الخسران بيخسر كتير دودو لامور بتقول اكيد طبعا طب عايز اعرف رايكم ايه في القصة وايه رايكم فيها بالظبط دودو بتقول الحب كالحرب من السهل أن تشعلها من الصعب أن تخمدها والحب هو اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها معا أو يخسران معا بالظبط كده مش واحد بس الحب جزء من وجود الرجل ولكنه وجود المرأة بأكمله والرجل يحب ليسعد بالحياة والمرأة تحيا لتسعد بالحب كلام جميل والله يا دودو خالد خالد بيقول عيد سعيد على الإخوة الأقباط شركائنا في الوطن خدتها مني على فكرة أنا كنت لسه هقولها ال- في أول الحلقة بس أنا نسيت وقلت هأجلها لتالت لينك كل سنة وكل إخواتنا الأقباط بخير وعيد ميلاد مجيد عليهم يا رب ويا رب كل خير لينا وليهم يا رب كل سنة وهم طيبين وبشكرك كتير جدا يا خالد عمرو بيقول مش شرط يا دودو ممكن طرف ي- يطلع هو الكسبان والتاني خسران مش لازم الاتنين يكسبوا او الاتنين يخسروا طبعا اكيد طبعا يا يا عمرو معاك حق طبعا في الموضوع دوت مش شرط طبعا ان ال- الاتنين يكسبوا او الاتنين يخسروا بس غالبا بيبقى الاتنين يعني انت بتقول مش شرط لان هو يقصد ان بنسبة كبيرة جدا ان هو ممكن يكون واحد بيخسر والتاني بيكسب لان هو مش عايز خلاص واحيانا كتيرة جدا جدا جدا بيبقى الخسارة للاتنين لان ده ده ده بيخسر وده بيخسر سواء في كل الحالات يعني آه، لولا بتقول الحب كالوردة تحتاج دائما إلى من يرويها فإذا لم تجد من يرويها ماتت أوراقها أو جاء آخر يرويها حتى تعيش كلام جميل ومعبر جدا عن القصة اللي احنا لسه قايلينها بتقول آه، كمان آه، دودو قد يولد الحب بكلمة ولكنه لا يمكن أبدا أن يموت بكلمة الحب لا يقتل العشاق هو فقط يجعلهم معلقين بين الحياة والموت الذي يحب بصدق كل يصدق كل شيء أو لا يصدق أي شيء مأساة الحب تتلخص في أن الرجل يريد أن يكون أول من يدخل قلب المرأة والمرأة تريد أن تكون آخر من يدخل قلب الرجل كلام جميل والله بجد يا دودو دياب بيقول بس المشكلة ان في اللي بيخسر في العلاقة بيخسر كتير جدا ده طبعا بيخسر كل حاجة بيخسر حياة وبيخسر كل حاجة خالد دول من المؤلم أن تحزن ولا تستطيع الإفصاح عن أشياء الحزن وتكتفي بقول أشعر بضيق ولا أعلم لماذا لولا بتقول أكيد الخسران بيخسر كتير لولا بتقول الله عليك يا شاهي قصة رائعة فعلا هو اللي بيحب بجد بيسامح بيستحمل وبيفضل باقي دايما على حبه أكيد طبعا بيفضل باقي على حبه وما بينساش صعب جدا ان هو ينسى آه ينسى بسرعة كمان دايما بيبقى فاكر وبيبقى محتاج آه ان هو لازم يجدد آه، لولا بتقول كل سنة وهم طيبين كل سنة وهم طيبين وعيد آه، سعيد عليهم يا رب هنودة هنودة حبيبة قلبي مذاعتنا الجميلة في سيرة وشخصية تقول موضوع حلو قوي قوي ربنا يخليك يا دودو يا رب بتقول وانا بشوف يا شاهي ان الحب معانيه اكبر من اننا نوصفه بس للاسف صعب الحصول على حب حقيقي وانا شايفه اللي بيعيش حب حقيقي بيكون محظوظ قوي وبيبقى بيضيع عمره لو ضيعه منه منوره يا شاي وبالتوفيق يا رب ربنا يخليك يا رب يا دودو منوراني يا قمر ومنوره الحلقه وبشكرك كتير جدا فعلا لمشاركتك معانا هنوده كمان قالت لنا اللي بيبقى معاه حب ما ينفعش ان هو يضيعه ولو ضيعه منه عمره ما بيبقى محظوظ خلاص بيضيع منه فما ينفعش لازم نكون آه، متمسكين بيه ومتمسكين بيه للنهايه عشان صعب نلاقيه تاني صعب جدا عن حبي لقيته بيقول لها طبعا مستنيكي احنا قلنا طبعا القصة وعايزة اعرف رأيكم يعني انا مش قادرة اوصف بجد ازاي الانسان ده استحملها واستحمل غرورها اول واحد بيحب فعلا بيمد ايده اللي بيحبه وبيفضل معاه هو ده بجد الحب الحقيقي عايزه رايكم ايه في القصه وهل ممكن فعلا الانسان اللي يستنى اللي بيحبه العمر كله وايه الافضل يا جماعه مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن آه عن خد اللي بيحبك مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا فيسبوك dot com slash ال network بلدنا او على W بلدنا dot com slash SMS بلدنا B L D N double A هنطلع نسمع مش همنعك اغنيه جميله جدا وهندخل نكمل باقي موضوعنا تابعونا امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح اهم حاجة ما تنسانيش وتسيبلي جرح مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح أهم حاجة ما تنسانيش وتسيب الجرح وبس تاني وخلي سيبنا إن شاء الله أشوفك من بعيد لبعيد لو قلت هنساك هنساك ازاي عيشني اودعك لكن كمان مش هنساك مين قبلي من على الفراق بتروح معقولة بينا الحب ده غفور لو قلت بنساك هختار ازاي عيشني هودعك لكن كمان مش هنساك من ناحيتي بعدك خلاص هرضى بنصيبي واسمتي حواليا ناس تصعب عليهم وحدتي من ناحيتي بعدك خلاص هرضى بنصيبي واسمتي حواليا ناس تصعب عليهم وحدتي وبس كده وخلي فيك مواعيد ان شاء الله اشوفك من بعيد لبعيد لو قلت هنساك هختار ازاي عيشني اودعك لكن كمان مش همنعك
عيش انسان عادي زي اي انسان بحرية وامان اطمن وما تكونش خايف ولا قلقان عيش عادي ابني لطموحك اماني وما تستسلمش مرة للأحزان جميل انك تكون صافي من غيرهم وافرح عادي ده انت انسان عيش وعيش وخليك مبسوط اقع وكمل هتكون اتعلمت من وقوعك مظبوط لكن اياك وياك واللهس والبأس لا يخلي كل حياتك عاد افرح وعيش عاد انسان تابعونا في برنامج انا الانسان كل كل خميس من 10 ل 11 مع المدرب عمرو عبد الناصر على راديو بلدنا FM الشقة كلنا عاوزين شقة وتكون استلام فوري وكمان مضمونة انتهز فرصة العمر واحصل على شقة من زايد للمقاولات وت...
Be sure to register your copy of SAM at www.spatialaudio.com.
كمان في الحب هنتكلم كل المعانين مع بعض الشقة كلنا عاوزين شقة وتكون استلام فوري وكمان مضمونة انتهت فرصة العمر واحصل على شقة من زايد للمقاولات وتسليم العقار المصداقية ووضوح الرؤية هي أساس التعامل روعة التصميم دقة في الأساس فريق عمل متكامل يعمل من أجلك خبرة 35 عاما في المقاولات والبناء والتشييد شركة زايد شركة مساهمة مصرية تعلن زايد عن تخصيص وحدات سكنية فاخرة قانون جديد للعرسان والأسر محدودة الدخل ولمحبي القانون القديم يوجد لدينا وحدتين في العجمي 6 أكتوبر موقع متميز برج إيزيس العجمي البطاش شهر العسل أرقى تصميم عقاري سكن صحي ومصيف رائع مساحات تبدأ من 100 متر يتميز بقربه من شواطئ عجميستا استخدام مواد حديثة في البناء للحفاظ من عوامل الجو استلام فوري برج شهر العسل مساحات تبدأ من 130 متر وحدات سكنية متميزة برج الزايد واحد 135 متر وتنتهي ب 140 متر للسكن العائلي هوم فاميلي برج الزايد 2 العجم البطاش الرئيسي مساحات تبدأ من 140 إلى 150 متر تصميم كلاسيكي حديث مدخل فاخر جدا مداخل رخام مصعد ألماني انتركم ودش مركزي أمن وحراسة وصيانة طوال ال 24 ساعة برج الرحاب 115 متر بجوار زهران ماركت مساحات تبتدأ من 80 متر إلى 130 متر ثلاث شقق في الدور الأسعار مفاجأة وتسهيلات في السداد أقساط مريحة جدا معنا اسكن وانت مطمن جميع أعمالنا تتميز برخصة بناء وأرض مسجلة شهر عقاري يعني ليك عداد مياه وعداد كهرباء يوجد لدينا فيلات على البحر مباشرة فيلات للسكن الفاخر أسعار مختلفة تناسب جميع المستويات بيانكي شهر العسل زهراء العجمي كما يوجد لدينا وحدات مصيفية بأسعار تناسب جميع الطبقات يوجد لدينا فريق عمل كامل للتشطيبات بجميع مستوياتها وعلى حسب رغبتك ده شغل بالفعل مش كلام ولا شغل اعلانات عاين قدر قيمة العمل بنفسك على الطبيعة مع زايد امتلك استمتع وانت مطمن زايد للمقاولات والتسويق العقاري شركة مساهمة مصرية مصداقية ووضوح الرؤية للحجز والاستعلام اتصل الآن على 01000 36 12 88 او على 0 122 43 66 299 او زرنا بالقلعة الرئيسي العجمي البطاش شهر العسل مدير التسويق مهندس محمد زايد مع زايد حياتك كلها في العادي حياتك كلها في العادي كمان في الحب هنتكلم كل المعانين مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سد حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا والفرصة مش معقد هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكلة صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع هند انور على راديو بلد
يقولون صعب أن تحب شخصا لا يحبك الأصعب أن تستمر في حبه رغم عدم إحساسه بك رجعت لكم تاني وبنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا وبنتكلم عن خد اللي بيحبك مستنية مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا او على W بلدنا dot com slash SMS بلدنا B L D N double A شوف الاخبار ونكمل كلامنا خالد وضعت لغرور النساء قانونا فلا تحاولي حل مسألتي كي لا يصيبك من كبرياء الجنود لولا بتقول معقولة في حد كده يستنى الفضرة دي كلها بالرغم انها جرحته واتخلت عنه وراحت لغيره ورجعت له تاني لقيت نفس الحب موجود فعلا ده الحب اللي بجد ويا ريت يكون فعلا موجود دلوقتي والله انا اتمنى فعلا بجد يقولوا ان هو يكون موجود دلوقتي دياب بيقول أبوح لك بإني مريضة فتضحك مني فأمرض أكثر وأبوح لك بإني حزينة فتضحك مني فإن كثر أكثر وأبوح لك باحتياجي لك فتواليني ظهرك فأحتاجك أكثر فأبوحي لك بإنني طفلة أوهانها الغياب فتغيب أكثر فأرسل لك سحابات صغيرة يجرها فراشات الشوق تحط لك همسات الانهزام والخوف بدونك تعاقبهم على الشوق والرسائل وأشتاقك أكثر وتظل أنت تضحك وتغيب وأظل أنا أبوح وأكتب أشتاق فلا أنت تس- تسأم ولا أنا أتعلم جميلة جدا فعلا يا زياب آه لولا بتقول مهما كان عذاب الحب قويا يبقى عذاب البعد أقوى وأعظم طبعا عمرك ما بتنساه لولا بتقول أغنية رائعة يا شاهي ربنا يخليك يا قمر ده اختيار سومة زياب بيقول لو أستطيع لإحداث شعاع الشمس لأضيء طريقك لو استطيع لجمعت نور العمر لأنير دربك لو استطاع لتعلمك الموسيقى كي أعزف مقطوعة حبك لو استطع لملأت الشوارع بكلمة أحبك جميل قوي فعلا يا زياب النهاردة مقولاتكم جميلة جدا يا جماعة دوزو بتقول في زمان الخوف يا عمري ولا أدري لماذا يمن يمنى قلبي إذا ما الخوف حاصرني لصدرك دائما أجري أحس بألفة نحوك فكيف آلام في حبك وقلبي صار من شوقي كبر كان من الإحساس أحس بغربة بيني وبين الناس أجيء إليك مشتاقا بأشواق تفوق الوصف وفي عينيك أحرف كل أقنعتي وآخر مفردات الزيف ولا يبقى سوى حبك جميلا ساطعا عمري كشمس الصيف فكيف أخاف من شيء وأنت الأمن لو يأتي زمان الخوف جميلة جدا يا دودو مش مشا بتقول فكيف أخاف من شيء وأنت الأمن لو يأتي زمن الخوف جميلة فعلا يا دودو وكلها أحاسيس وكلها آه مقولات جميلة جدا طبعا النهاردة وكلكم منفعلين بشكل تام وأخرى جميلة جدا فعلا يا دودو ونكمل كلامنا طبعا مش ذنب اي حد مننا انه ممكن يكون مش بيحب التاني ده ده نصيب يعني ومن عند ربنا اول بنت تقدم لها عريس عن طريق اهلها وهي ما تعرفوش وهو مش بيحبها وافقت واتجوزته وهي عادي ما كانتش بتحبه ما كانتش بتحب حد لكن لما اتعاملت معاه وقابلته قررت ان هي تحبه لان هو جوزها وده الطبيعي ان يحصل مع الست تحب جوزها لكن هي تتفاجئ ان هو بيعاملها ببرود وعدم اهتمام وكأنها كرسي في البيت اي حاجة اشتراها لان اهله عاوزين كده وهو مش عاوز الحاجة دي فهتكون النتيجة انه هيهملها وطبعا مش هيكلمها ومفيش اي حاجة تربطهم ببعض ونلاقي المسكينة في حالة عذاب ودموع وألم بسببه ألم بسببه هو وبسبب انه مش بيحبها ومش مديها اي فرصة ان هي اصلا ممكن تعبر له عن حبها وتخليه يحبها ومن ان هي من كتر من كتر قسوته تكره ضعفها وحبها ليه ممكن كمان تكرهه او تصور لكرامتها وتطلب الطلاق لانها مش عاوزة تعيش مع انسان مش حاسس بيها ولا بحبها ليه خالص فبالتالي كل واحد منا لازم يكون في تبادل بين الطرفين لازم اكون احب ولازم اكون اتحب لازم اضحي ولازم ادي عشان اعرف اخد لازم لازم زي ما بدي زي ما باخد عشان ما ينتابنيش شعور مؤلم ووحش جدا فبالتالي احنا مش هنقدر نتصرف معاه احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن خد اللي بيحبك منتظر مشاركتكم على ال fan page وجروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا dot com slash SMS عايزه اعرف رايكم ايه في اللي احنا قلناه دلوقتي ويا ترى خد اللي بيحبك ولا اللي انت بتحبها انا مستنيه مشاركتكم على ال fan page وجروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا dot com slash SMS هنشوف الاخبار اخر اللي في الشاية توتا توتا بتقول هناك فرق بين الحب وبين مجنون يحبك الحب قد يتكرر اما المجنون فلن يرى هذا الكون سواك اكيد طبعا جميلة جدا بجد يا توتا خالد بيقول البرنامج بجد جميل يا شاهندة وربنا يوفقك واحب اقول لايمان احمد الف سلام عليكي الف عليكي الف سلام عليكي يا ايمان وانا بقول هي برضو مختفيه خالص النهارده ليه الف سلام عليكي يا حبيبتي وان شاء الله تكوني موجوده معانا آه، الحلقات اللي جايه على طول هنطلع نسمع راغب علامه ما تتعبنيش معايا ونكمل باقي الحلقات تابعونا
ما تتعبيش معايا ما تتعبيش ما تعشقيش هوايا ما تعشقيش آه، ما تتعبيش معايا ما تتعبيش ما تعشقيش هوايا ما تعشقيش قلبي في دنيا تانية مسؤول بوحدة تانية قلبي في دنيا تانية مسؤول بوحدة تانية عايزاني احبك ليه عايزاني احبك ليه وانا قلبي مش معاك قلبك عليك معاك قلبك عليك لا تعشقي هوايا لا تعشقي قلبك عليك معايا قلبك عليك لا تعشقي هوايا لا تعشقي ما تحلميش في بكرة وتعيشي في حلم كان هيعدي قلبي بكرة وهيبقى قلبي غالي نادي تاني أحبك ليه وأنا قلبي مش معاك لا تتعبي معايا لا تتعبي ما تعشقي هوايا ما تعشقي ما تتعبي معايا ما تتعبي ما تعشقي هوايا ما تعشقي حبيبتي زي نجمة بتنور دنيتي أمسكها زي نسمة ضحكتها غنوتي حبيبتي زي نجمة بتنور دنيتي أمسكها زي نسمة ضحكتها غنوتي غالية وهواها غالي ومفيش غيرها في خيالي غالية وهواها غالي ومفيش غيرها في خيالي وحشاني وهي غايبة حتى وهي معايا عايزاني أحبك ليه عايزاني أحبك ليه عايزاني أحبك ليه عايزاني أحبك ليه وأنا قلبي مش معاك لا تتعبي معايا لا تتعبي لا تعشقي هوايا لا تعشقي ما تتعبي معايا ما تتعبي ما تعشقي هوايا ما تعشقي قلبي في دنيا تانية مشغول بوحدة تانية قلبي في دنيا تانية مشغول بوحدة تانية عايزاني أحبك ليه عايزاني أحبك ليه عايزاني أحبك ليه عايزاني أحبك ليه وأنا قلبي مش معاك
حياتنا كلها حكاوي حكاوينا يعني مشوارنا بتحب نجمك نفسك تقابله بتحب تشوفه وتتابع فنه معانا هتلاقي نفسك قدام منه هتسمع كتير عنه اخر اخباره الفنية ومواقف كتير حصلت له منها غريبة وغيرها كوميدية هنخليك بجد تعيش معاه بس تتابعه living harmony عيش مع نجمك كل اربعاء 12 منتصف الليل مع إسلام مجدي حصريا على راديو بلدنا اف ام كمان في الحب هنتكلم كل المعانين مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها سد حبيبتك صدقني لو مصيبك هترجع لك كل مشاكلك معايا والصدفة مش معقد هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضك دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيك حاسة بكل دمعة نزلت من عينيك حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
يقولون اللي يحبك هيبلع لك الزلط رجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهيندا انور على راديو بلدنا وبنتكلم عن خد اللي يحبك مستني مشاركتكم على fan page جروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على www.بلدنا dot com slash SMS نشوف الاخبار معايا لولا لولا بتقول هو في حد يضطر انه يحب اللي معاه لمجرد ان الظروف حكمت انه يتجوز جواز تقليدي هو ده مش يكون بتقول ان في حد هيضطر انه يحب اللي معاه لمجرد ان الظروف حكمت انه يتجوز جواز تقليدي هو ده مش ممكن يكون صعب ممكن تتعود عليه وعلى وجوده في حياتها وبينهم عشرة بس صعب ان حد يحب حد غصب عنه ده اكيد صعب ان حد يحب حد غصب عنه ده ده مؤكد ده شيء مؤكد جدا ان هو صعب اي بني ادم في الدنيا يقدر يحب حد غصب عنه او ان هو يقدر اصلا يكمل معاه آه، الحب دوت او يعيشه معاه صعب قوي ان احنا بيبقى, بيبقى فيها ملل مش هنقدر نعيش مع اي حد احنا ما بنحبوش ولا نقدر كمان نكمل حياتنا معاه هيبقى بالنسبه لها وحش جدا ده انت تفتكر انت تقدر تعمل ده ولا هتسمح لها انها انها توصل لك مشاعر وتحسسك بحبها ولا هتصدها وهتبعد عنها وممكن كمان تقس عليها ولا هتشوف انك تتجوز اللي انت بتحبها حتى لو هي مش بتحبك يا ترى هتختاروا ايه شوف اخبار ال جات لنا مشاركة من خالد بيقول يمكن الأنثى تحمل شتى أنواع الأذى من حبيبها إلا الإهمال لا غفران له عندها فهي حين تهمل تذبل ولا يمكن بعد ذلك أن تعود للعطاء من جديد جميلة جدا فعلا المقولة دي ومعبرة جدا محمد عادل زايد بيقول كل سنة وانتم طيبين يا جماعة الموضوع النهاردة جميل ربنا يخليك يا رب يا محمد انا بقول عن تجربة خد اللي بيحب وبعدها تكمل على طول مش هتقدر ان هي تسيبه لازم هت... لازم هتكمل دودو بتقول الرجل بطبيعته صامت ولكنه لعينه لغة لا تفهم الا المرأة تعشقه جميلة جدا فعلا معايا لولا بتقول اكيد يا دودو اللي بيحب بجد بيفهم اللي قدامه من عينه وبيحسه من صوته من غير اي حاجة من من نظراته من كلامه من صوته من ايا كان حتى لو ما كانش بيكلمك خالص فانت اصلا من جواك بتحس ان انت حاسس بيه فبالتالي بيكون من غير مناسبة لازم ان انت تتمسك فيه لازم تتمسك فيه هي كمان لازم تقدر زوجها ولازم تقدر حبيبها وما ينفعش انك تصدها ولا تبعد عنها ولا كمان تقس عليها احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع خد اللي بيحبك عايزين نشوف الاخبار ايه توتا بتقول الحلقة تجنن روعة جدا وبجد تجنين يا شاهي ربنا يوفقك يا رب ومعلش بقى مش هكمل برنامج عشان عندي امتحانات بس اكيد بعد كده هسمعه دايما وبجد برنامج روعة جدا معايا لولا كمان بتقول طيب يا شاهي لو حد خد اللي بيحبه واتجوزه بس مع الوقت الطرف التاني معرفش يحبه يعمل ايه وقتها هو كان بس اتعود عليها في حياته لكن الإحساس الحب والمشاعر اللي كان بيحسها مع حبيبه اللي الظروف منعتهم يكونوا لبعض مش قادر يحسها مع اللي بتحبه مش كده بيكون بيظلم نفسه بتقول لو حد خد اللي بيحبه واتجوزه بس مع الوقت الطرف التاني معرفش يحبه يعمل ايه وقتها يعمل تقييم يا لولا زي ما انا قلت لازم يعمل تقييم ولازم يقول له ان انت فعلا آه، انا انا مش حاسس ان انت بتحبني في حاجات كتيره جدا انت بتعملها معايا غلط وده بيضايقني قيموا بعض لكن ما ينفعش في سا- ساعتها الانفصال اكيد بيبقى ساعتها بس آه، مجرد كلام ومجرد تهويش مش اكتر آه، بتقول آه، اتعود على حياته لكن احساس الحب والمشاعر اللي كان بيحسها مع حبيبه اللي الظروف منعتهم يكونوا لبعض مش قادر يحسها مع اللي بيكون بتحبه مش كده بيكون بيظلم نفسه اكيد طبعا بيكون بيظلم نفسه وعشان كده لازم يقدر يستمر ولازم يقدر يكمل بجد ما ينفعش غير كده ومنورة الحلقة دايما وموضوع الحلقة جميل جدا ربنا يخليكي يا رب يا منى وده منور بيكي والموضوع حلو بجي- بيكوا بجد كلكم لانكم انتوا اللي اخترتوه دودو لامور بتقول انا ح... تصبحوا على خير هقول لكم تصبحوا على خير لاني راجعه تعبانه من الشغل والحلقه حلوه قوي ربنا يوفقك يا شاهي آه كمان يا رب ربنا يخليك يا رب وانتي من اهل الخير يا رب يا دودو تسلمي لي يا جميل وزي ما قلت لكم يا جماعه الكلام ده للشباب هتقدر تتجوز واحده انت مش بتحبها لمجرد ان هي بتحبك هتسمح لها انها توصل لك مشاعرها وتحسسك بحبها ولا هتصدها وهتبعد عنها ممكن كمان تقسى عليها ولا هتشوف انكو انك تتجوز اللي انت بتحبها حتى لو هي مش بتحبك هتختاروا ايه يا شباب احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن خد اللي بيحبك منتظر مشاركتكم على ال fan page وجروب بلدنا facebook.com slash network بلدنا او على www.بلدنا.com slash SMS هنسمع انغام بتحبي مين ونرجع نكمل موضوعنا
الشقة كلنا عاوزين شقة وتكون استلام فوري وكمان مضمونة انتهت فرصة العمر واحصل على شقة من زاوية المقاولات والتسويق العقاري المصداقية ووضوح الرؤية هي أساس التعامل روعة التصميم دقة في الأساس فريق عمل متكامل يعمل من أجلك خبرة 35 عاما في المقاولات والبناء والتشييد شركة زايد شركة مساهمة مصرية تعلن زايد عن تخصيص وحدات سكنية فاخرة قانون جديد للعرسان والأسر محدودة الدخل ولمحبي القانون القديم يوجد لدينا وحدتين في العجمي 6 أكتوبر موقع متميز برج إيزيس العجمي البطاش شهر العسل أرقى تصميم عقاري وحراسة وصيانة طوال ال 24 ساعة برج الرحاب 115 متر ثلاث غرف وريسبشن كبير برج نجمة البطاش 125 متر شارع البرنسيسة 20 متر ثلاث غرف وريسبشن واحد برج النور البطاش شارع السويليوي مساحات مختلفة لتتناسب مع جميع المستويات برج بورتو عجمي البطاش بجوار زهران ماركت مساحات تبتدئ من 80 متر إلى 130 متر ثلاث شقق في الدور الأسعار مفاجأة وتسهيلات في السداد أقساط مريحة جدا معنا اسكن وانت مطمن جميع أعمالنا تتميز برخصة بناء وأرض مسجلة شهر عقاري يعني ليك عداد مياه وعداد كهرباء يوجد لدينا فيلات على البحر مباشرة فيلات للسكن الفاخر أسعار مختلفة تناسب جميع المستويات بيانكي شهر العسل زهراء العجمي كما يوجد لدينا وحدات مصيفية بأسعار تناسب جميع الطبقات يوجد لدينا فريق عمل كامل للتشطيبات بجميع مستوياتها وعلى حسب رغبتك ده شغل بالفعل مش كلام ولا شغل اعلانات عاين قدر قيمة العمل بنفسك على الطبيعة مع زايد امتلك استمتع وانت مطمن زايد للمقاولات والتسويق العقاري شركة مساهمة مصرية مصداقية ووضوح الرؤية للحجز والاستعلام اتصل الآن على 01000 36 12 88 او على 0 122 43 66 299 او زرنا بالقلع الرئيسي العجمي البطاش شهر العسل مدير التسويق مهندس محمد زايد مع زايد حياتك كلها في العاد حياتك كلها في العاد زعلان قوي متضايق مبقى حزين انا مش لاقي مفيش مرة سمعني حد وقال لي مالك نفسي في حد افضفض له وبمشكلتي اقدر اوصل له على راديو بلدنا ها ها كمان في الحب هنتكلم كل المعانين مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكلة هنحلها صد حبيبتك صدقني لو مصيبك هترجع لك كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقد هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضك دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيك حاسة بكل دمعة نزلت من عينيك حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكله صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
يقولون صعب أن تختار بين أكثر من حب رجعت لكم تاني وبنسمع كلام في الحب مع شاهيندا أنور على راديو بلدنا وبنتكلم عن موضوع مهم جدا هو خد اللي بيحبك منتظرة مشاركتكم على ال fan page وجروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا أو على www.بلدنا dot com slash SMS معي أحمد ممدوح بيقول صعب أن الرجل يتزوج حد مش بيحبه لمجرد الارتباط بس بس لو ظروف حكمت بكده اكيد حبه لحبيبته اللي كان عايزها هيفضل جواه لو كان فعلا بيحبها بجد وهيحاول يتعايش مع الوضع الجديد بس كل حاجة كان بيحسها مع حبيبته صعب يعيشها تاني بنفس الإحساس مع اللي هيكمل معاها بالظبط كده وأنا أفضل إنه ما ينفعش طول ما هو بالإحساس دوت إنه يرتبط بحد تاني لأن ساعتها هيكون صعب و... وكمان غلط لأن ممكن فعلا ما يقدرش يدي آه، اللي معاه نفس اللي كان اللي هو لازم اصلا كل زوج يقدر يديهولها لولا بتقول اعتقد ان البنت آه، كده برضو الجواز تقليدي لحد ما يك- هيكون صعب لو مش اتجوزت اللي هي كانت بتحبه بس ده طبعا نصيب طبعا كله بامر الله وكله نصيب خالد بيقول نكمل كلامنا في موضوعنا معظم الاهل رايهم بيبقى مع مقوله خد اللي بيحبك وما تاخدش اللي انت بتحبه على اساس ان اللي بيحب مش بيأذي اللي بيحبه وبيحاول يريحه باي شكل واكيد بعد الارتباط ولما الطرف التاني يلاقي ان في انسان بيحبه ولا يتمنى شيء من الدنيا سوى اسعاده اكيد هو كمان بيبادله نفس الشعور هو ده اللي بيقولوا عليه الحب بعد الزواج ده بالنسبة للبنت اكيد طبعا بيبقى شوية عندها قبول من ناحية البنت للشاب اللي هي هتتجوزه اما الشاب لا اعتقد عشان يرتبط بالبنت على الاقل بيكون معجب بيها انما لو ارتبط بيها لمجرد انها بتحبه ومش قادر يحبها العلاقة بتفشل تماما وممكن هو كمان ما يسمحش ليها انها تعبر عن حبها وتخليه يقرب لها بالظبط كده يبقى ايه الحل لازم يكون موجود احساس بينهم حتى لو كان مجرد اعجاب بالطرف اللي بيحبه لان الاعجاب سهل جدا يتحول لحب خصوصا لو كانوا هيرتبطوا ارتباط رسمي طبعا عايز اسمع ارائكم واللي عنده حكاية يحب يناقشها يبعت لنا ويحاول ان هو يشارك معانا وعايزه كل الناس تشارك معانا على جروب ريج بلدنا تحت البوست اللي لسه حطيته آه، حسنا مشاركتكم على ال fan page جروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وجات لنا SMS من احمد بيقول انا معجب بهذا البرنامج العظيم ربنا يبارك فيكم يا رب اللهم امين يا رب ربنا يكرمك يا رب يا احمد ومعايا message جت من مروه صابر بتقول hello nice work thanks يا مروه منوره آه، معايا مشاركة من عمر بيقول الرجل كالشاي والمرأة بسكوتة احذري أن تتغمسي في الشاي فتختفين ويبقى الشاي يبحث عن بسكوتة أخرى بل كوني كالعيش الفيل ما تطلعيش من الكوباية غير وانتي شافطة الشاي كله من الآخر موضوع الحلقة حلو جدا وانا بالنسبه لي اخد اللي يحبني وما اخدش اللي يحبها بشكرك كتير جدا يا عمر مشاركتك معايا عندنا مشاركه من من تاني طيب مفيش مشاركات حاليا هستنى مشاركاتكم والف... على ال fan page وجروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او على بلدنا dot com slash SMS هنطلع نسمع عيسى من غير مناسبه وخلي بالكم انا عايزاكم تحكم عشان خلاص احنا في اخر link
مرضى ارجع لحد قدر يمد ايديه عليا مش هقدر اتداوم واشوف حاجة سامحه بيها لازم اللي يغلط غلط يتحاسب عليها اصل اللي يتداوم في جرح كرامته مرة يستاهل انك يتجرح ميت مرة فيها معدين بعتمحل عمل فيا لو يجي يكتفني ولا يبكي بايا معدين بعتمحل عمل فيا لو يجي يكتفني ولا يبكي بايا بعد النهاردة ازاي انا على نفسي هرضى ارجع لحد قريب تدين عليا على حد قدر يمد ايديه عليا
ده برنامج قهوة المصريين كل يوم حد وثلاث تسعة مساء مع إيمان سالم على راديو بلدنا وبس
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند أنور على راديو بلد
يقولون صعب أن تقتل الحب من قلبك رجعت لكم تاني بنسمع آخر لينك في حلقتنا النهاردة ومعاكم على الهوا شاهين ده أنور على راديو بلدنا وبنتكلم عن خد اللي بيحبك ذات مرة وقع طائر في غرام وردة بيضاء فقرر أن يصارحها بحبه ولكنها رفضت وقالت أنا لا أحبك فظل يصارحها بشكل يومي وأخيرا قالت له الوردة البيضاء عندما يصبح لوني أحمر سوف أحبك وفي أحد الأيام أتى الطائر وقطع جناحيه ونشر دمه على الوردة Your copy of Sam.
نشر دمه على الوردة أتى الطائر وقطع جناحيه ونشر دمه على الوردة فتحول لونها إلى الأحمر فحينها أدركت الوردة كم أحبها الطائر لقد قد حان الوقت لأن الطائر قد مات لذلك علينا احترام مشاعر الشخص الذي يحبنا وسيظل يحبنا مهما مرت الأيام قبل أن يموت كل مرة أقرأ فيها القصة دي بحس إن الحزن ده جزء مننا إحنا اللي بنصنع الحزن بإيدينا وإحنا اللي دايما بنبعد عن اللي بيحبنا وبنقرب للي بيبعد عنا ليه دايما مش بنختار الجانب الصح ونختار أي جانب بيجي منه الجرح عشان كده عندي مبدأ جميل جدا بمشي بيه وعايزاكم تمشوا بيه خد دايما اللي بيحبك المثل او المبدأ ده بيمشي على موضوع الزواج بس انا بمشيه على كل حاجة في حياتي سواء صديق او زميل او اي انسان مهما كان بالنسبة لي بس طبعا مش هكره حد واقبل اني اقرب منه اقرب منه حتى لو بيحبني الكلام كله معاملات طبيعية بيني وبين اي حد عشان كده لازم لازم لازم بجد ناخد بالنا من حاجة زي دي بلاش نكسر ناس بتحبنا ولما يبعدوا عنا نزعل قوي ونتأثر لان وقتها لا فايدة للبكاء جات لنا مشاركة دلوقتي من احمد ممدوح احمد ممدوح بيقول آه، صعب جدا الراجل يتجوز حد مش بيحبه لمجرد الارتباط وبيقول كمان ربنا مع الناس اللي في السويس آه، يا رب معاهم يا رب جميل لولا بتقول الاهل دايما آه، بيقولوا كده كتير هما بيشوفوا ان الحب هما عندهم آه، صبر وعندهم طولة بال وفي نفس الوقت بيقدروا آه، ان هما ي- يقيموا حياتهم ويكرموهم وكده معايا كندر كوكو بيقول يا جماعة دي رسالة من مهندس يحذر بيها أهالي السويس القريبين من مكان الحريق والانفجارات يا ريت يا شاهين ده تقوليها مباشر في برنامجك رسالة هامة أنا أعمل بشركة بترول كبرى يرجى ابتعاد الأهالي عن مكان الحريق بمسافة تتخطى 30 كيلو متر لأن لو حدث انفجار في هذه السكنات سوف تأكل الأخضار اليابس على هذه المسافة المسافة برجاء إبعاد الأطفال والحوامل من مكان المحمول مكان مكان الحادث ضروري جدا برجاء عدم استخدام المحمول على مسافة قريبة من الحادث البنزين الخام في نسبة من الغاز الطبيعي قبل المعالجة يعني أي إشارة ممكن تعمل انفجار ربنا يا رب يسترها يا رب عليهم و- وإن شاء الله يبقى خير يا رب وتعدي على ألف خير زي ما قلت يا جماعة ان اهم حاجة انك تمشوا بمبدأ خد اللي بيحبك في كل حاجة في حياتكم مش في حاجة واحدة بس ومش في دي بس ما ينفعش مش في كل حاجة آه، معايا احمد محمود محسن لسه جاي بيقول هاي هاي عليك يا احمد آه، احمد ممدوح بيقول فعلا يا شاهي الاهل كتير آه، بيقولوا المقولة دي بس المشاعر والاحاسيس حاجة ربنا بيحطها في قلوبنا من غير ميعاد واضح ان في ناس كتيرة بتعيش بقاله دلوقتي آه، حوالي 11 سنة ولحد دلوقتي حبه حبه لحبيبته جواه هو مش بيخون مراته طبعا بس دايما كل فتره بيسال على حبيبته لمجرد الاطمئنان عليها وبيعامل مراته كويس جدا بمنتهى الاحترام وكل حاجه بس في حب جواه بقى ذكرى حلوه بس لسه عايش جواه ولو شافوا بعض صدفه في الشارع بيسلموا على بعض بمنتهى الاحترام جميل جدا اهم حاجه طبعا الاحترام في الحب واهم حاجه ان احنا نكون سايبين بعض باحترام بيقولوا دايما لما اساله ازاي لسه فاكر كل السنين دي دايما يقول انا اللي معاه مش عارفة تتخطى الحب اللي حبيته كانت بتحبه ليه هي بتحاول تسعده كانت بس اكيد انت عارفة يا شاهي بيكون في مرحلة في الحب ب... ب... بتبقى اقصى درجات الحب اللي يوصلها مرة آه، صعب يوصلها مرة تانية هي بيبقى فيه صعوبة طبعا وبيبقى الشخص اللي معاه هو القادر الوحيد اللي هي الزوجة هي الوحيدة اللي بتقدر آه، ان هي تقوم من الموضوع دوت احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن خد اللي بيحبك هنطلع انا مستني مشاركتكم اخر مشاركات على ال fan page جروب بلدنا Facebook com slash network بلدنا هنروح نسمع اخر link النهارده في حلقتنا بحبك مش هقول تاني هنكمل.
عايزك وانت عايزاني بحبك حبي مش عادي مشاعري من زمن تاني بحبك وش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك حبي مش عادي مشاعري من زمن تاني وروحك ساكنة في روحي في قلبك شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتدبل كل احساسي وروحي ساكنة في روحي قلبك شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتدبل كل احساسي في صباحي عشانك ولا علشاني وروحي ساكنة في روحي في قلبك شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتثبت كل أحزاني وروحي ساكنة في روحي في قلبك شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتثبت كل أحزاني
اه يا رب يسر لي الحلال وابعد عني الحرام ده العمر يدوب ايام ارحمني يا رب يا ذو الجلال بحمدك على نعمة الإسلام ده أنا كده تمام اغفر لي يا رب آه إياك نعبد والله ما هبعد عنك يا رب المشكلة صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يصلح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا
لازم نكون معاه ولازم نكون جنبه ونسنده وما نسيبهوش ابدا صعب ان تحب شخصا لا يحبك الاصعب ان تستمر في حبه رغم عدم احساسه بك اذا كنت لا تحب ويوجد من يحبك حاول ان تحبه وتقربه من نفسك فان نجح الامر فهنيئا لك بحبك معه واذا فشلت لا تظلموا معك وانتظر فإن الأيام لا تقف فهناك من ستجده يحبك وهو يعشقك ويحبك ويهواك للأسف وقت حلقتنا انتهى أحب أشكر كل الناس الجميلة اللي نورتني النهاردة وشاركتنا وكل الناس كمان اللي اختارت موضوع حلقتنا النهاردة انتظروني ان شاء الله في حلقة جديدة موضوع جديد كل يوم سبت الساعة 12 بعد نص الليل وانتظروا الإعادة يوم الاثنين من 6 ل 8 في كلام في الحب مع شاهين أنور تصبحوا على ألف خير شكرا للإعداد أسماء محمد أشكركم تصبحوا على ألف خير
الشقة كلنا عاوزين شقة وتكون استلام فوري وكمان مضمونة انتهت فرصة العمر واحصل على شقة من زوج للمقاولات والتسليف العقاري المصداقية ووضوح الرؤية هي أساس التعامل روعة التصميم دقة في الأساس فريق عمل متكامل يعمل من أجلك خبرة 35 عاما في المقاولات والبناء والتشييد شركة زايد شركة مساهمة مصرية تعلن زايد عن تخصيص وحدات سكنية فاخرة قانون جديد للعرسان والأسر محظوظة الدخل ولمحبي القانون القديم يوجد لدينا وحدتين في العجمي 6 أكتوبر موقع متميز برج إيزيس العجمي البطاش شهر العسل أرقى تصميم عقاري سكن صحي ومصيف رائع مساحات تبدأ من 100 متر يتميز بقربه من شاطئ عجمستة استخدام مواد حديثة في البناء للحفاظ من عوامل الجو استلام فوري برج شهر العسل مساحات تبدأ من 130 متر وحدات سكنية متميزة برج الزايد واحد 135 متر وتنتهي ب 140 متر للسكن العائلي home family برج الزايد 2 العجمي البطاش الرئيسي مساحات تبدأ من 140 إلى 150 متر تصميم كلاسيكي حديث مدخل فاخر جدا مداخل رخام مصعد ألماني انتركم ودش مركزي أمن وحراسة وصيانة طوال ال 24 ساعة برج الرحاب 115 متر ثلاث غرف وريسبشن كبير برج نجمة البيطاش 125 متر شارع البرنسيسة برج الهدى البيطاش شارع الحنفية 120 متر ثلاث غرف وريسبشن وبرج النور البيطاش شارع السميليوي مساحات مختلفة لتتناسب مع جميع المستويات برج بورتو عجمي البيطاش بجوار زهران ماركت مساحات تبتدأ من 80 متر إلى 130 متر ثلاث شقق في الدور الأسعار مفاجأة وتسهيلات في السداد أقساط مريحة جدا معنا اسكن وانت مطمن جميع أعمالنا تتميز برخصة بناء وأرض مسجلة شهر عقاري يعني ليك عداد مياه وعداد كهرباء يوجد لدينا فيلات على البحر مباشرة فيلات للسكن الفاخر أسعار مختلفة تناسب جميع المستويات بيانكي شهر العسل زهراء العجمي كما يوجد لدينا وحدات مصيفية بأسعار تناسب جميع الطبقات يوجد لدينا فريق عمل كامل للتشطيبات بجميع مستوياتها وعلى حسب رغبتك ده شغل بالفعل مش كلام ولا شغل اعلانات عاين قدر قيمة العمل بنفسك على الطبيعة مع زايد امتلك استمتع وانت مطمن زايد للمقاولات والتسويق العقاري شركة مساهمة مصرية مصداقية ووضوح الرؤية للحجز والاستعلام اتصل الآن على 01000 36 12 88 او على 0 122 43 66 299 او زرنا بالفرع الرئيسي العجمي البطاش شهر العسل مدير التسويق مهندس محمد زايد مع زايد حياتك كلها في العادي حياتك كلها في العادي